نفتح سفر الخروج إصحاح 33 شوفوا الإصحاح اللي قبله عشان نعرف إحنا فين بس وهنوصل لإنلام بس هناخد لنا ربع ساعة كده لغاية ما نوصل له. الإصحاح اللي قبله هو الإصحاح المشهور بتاع لما نزل موسى ومعاه لوحي العهد ولقى إن الشعب عمل عجل ذهبي وبدأ يسجد له وانفعل جدا و... وكسر اللوحين اللي في ايديه وساعتها موسى طبعا كان صعبان عليه جدا من الناس ولو قريته من عدد 26 في الإصحاح اللي قبله وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإلي يعني اللي لسه مع ربنا يجي لي فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه يعني إيه؟ يعني كل اللي لسه تحت عايشين في الزنا وبيعبدوا الوثن انزلوا موتوه حتى لو كان أخوك ده مقصود بها الكلام كده فوقع من ذلك اليوم نحو ثلاثة ألاف رجل وكان في الغد أن موسى قال للشعب أنتم أخطأتم خطية عظيمة فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم هو الحقيقة ما كانتش أول مرة موسى يطلع يكلم ربنا يقول له سوري الشعب طلع وحش كان كذا مرة تحصل إنما المرة دي حصل موقف جديد وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحيني من كتابك الذي كتبت وعارف انها غلطة كبيرة قوي فأما المرة دي حط نفسه في كفة والغفران بتاع الشعب في كفة فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحو من كتابي قال لي هم غلطوا بيقول لموسى كده أنا هشيلهم لازم أمسح اسمهم هم دول غلطوا فيا فهو قال له امحيني من كتابك والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير أمامك ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيته قال له طيب بص أنا خلي الملاك يمشي معاك مش هغير موقفي لسه إنما ليهم يوم في يوم افتقادي أفتقد خطيتهم يعني أنا عشان خاطر شفاعتك مش هفنيهم دلوقتي إنما مش هيدخلوا دول مش هيدخلوا كنعان لأن سيرتهم مش هتكمل وفعلا كل الناس دي على اتصفت في الأربعين سنة بتوع سينا يقولوا اللي خرجوا من مصر فوق عشرين سنة كلهم ماتوا في الصحراء حوالي نص مليون ناس خلال الأربعين سنة ما دخلوش غير اللي كانوا أطفال خارجين من مصر هم دول اللي كبروا ودخلوا كنعان إشارة إلى فكرة إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد وفكرة التذمر والإباحية اللي عاش فيها الشعب خلال الأربعين سنة بالرغم من المعجزات اللي شافوها كانت دليل عدم إيمان ورفضهم ربنا ودي اللي بولس كتب فيها كتير في العهد الجديد وبالذات في كورنثوس الأولى عشرة لما قال إن هم في الآخر اترفضوا فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيه وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأمورين والحسيين والفرزيين والحاويين واليابوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا الله طب ما كله كلام حلو أنت مش زعلان ولا إيه يا رب خلي بالكم فإني لا أصعد في وسطك قال له من هنا ورايح يا موسى أنا مش هقدر أمشي معاكم أنا هبعت ملاك يمشي معاكم لأنه بالطريقة بتاعتهم دي أنا هفنيهم لو أنا موجود في الفساد ده ما استحملش ربنا عاوز يقول كده يعني فإني لأصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة لئلا أفنيك في الطريق بيتكلم مع الشعب كأنه شخص فالتغيير هنا اللي هيحصل هم متعودين ان ربنا اللي ماشي معاهم عمود سحاب او عمود نار ربنا نفسه موجود كان عز قبل كده قال له لا من هنا ورايح ابعت ملاكي لكن انا ما امشيش وسطكم مش هقدر هنشوف بقى الكلام هيمشي ازاي فلما سمع الشعب هذا الكلام السيء ناحوا ولم يضع أحد زينته عليه وكان الرب قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب غليظ الرقبة إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم أنا لو موجود وسطكم دلوقتي هتفنوا ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب فترة توبة بقى وحاسين بالذنب وربنا زعل وقال مش همشي معاكم تاني انما مش هغير كلامي لاني وعدتكم من الاول هخرجكم من مصر وعشان خاطر موسى مش هفنيكم المرة دي وهتدخلوا كنعان انتوا او ولادكم ولادهم اللي هيدخلوا انما مش همشي معاكم طبعا موسى بقى ايه يعني بقى محتار ربنا تنازل عن افنائهم بشفاعته انما قال مش همشي معاكم فأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحل بعيدا عن المحل ودعاها خيمة الاجتماع كانت زمان الخيمة في النص فهو خيمة الاجتماع يعني المكان الذي يجتمع فيه ايه الله مع شعب فدلوقتي خلاها خارج المحل ليه لأن ربنا قال أنا لو في النص هفنيكم معناه أن إلهنا نار آكلة ما يستحملش الخطية فالعالم دي كلها بقت فيها زنا وفيها شهوات وفيها عبادة أوثان حاجة تزعل ربنا فطلع الخيمة بره المحل فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحل عشان كده تلاحظوا في عبرانيين بولس قال فلنخرج إذا إليه خارج المحل ليه؟ ما هو سايب اليهود خلاص دي إشارة إلى رفض اليهود على فكرة إشارة من الإشارات المبكرة أن ربنا هيرفض الشعب ده وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة الوحيد اللي بيدخل جوه وشه في وش ربنا موسى فكانوا يشوفوا موسى داخل ويتحسروا محدش فيهم يقدر يدخل وراه هو الوحيد اللي يقدر يدخل لأنه رجل الله بيحب ربنا مش زعلان منه في حاجة إنما الشعب لا وكان جميع الشعب إذا خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته هو يعني كل واحد يقف على باب خيمته وبيتشايف موسى داخل يدخل لربنا وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة اللي هي خيمة الاجتماع وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة فاهمين ازاي؟ كأن موسى دخل جوه حضن ربنا وربنا وقف على الباب اوعى حد يقرب إنما موسى يدخل جوه ربنا ويتكلم الرب مع موسى فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة بقوا واقفين شايفين المنظر زي ما بتقولوا بيتحسروا كده انه ربنا بعد شوي ما بقاش وسطينا زي الاول ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته محدش يقرب انما لما يشوفوا عمود السحاب نزل لغاية قرب يلمس الارض يقوموا يسجدوا لان ربنا حضر مخصوص عشان يكلم موسى ويكلم الرب موسى وجها لوجه حاجة يعني عز محدش شافه كما يكلم الرجل صاحبه وإذا رجع موسى إلى المحل كان خادمه يشوع بن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة يشوع بقى إيه لا يبرح يشوع ده أصله رمز ليسوع فيسوع دايما في حضن الآب فلا يبرح في داخل الخيمة يعني ما يطلعش بره أبدا إنما كمان إشارة إلى أن يشوع ابتدى يتلمذ على عشرة ربنا ورؤية ربنا والعلاقة العميقة مع ربنا فقال موسى احنا لسه ما دخلناش في إنلام للرب انظر أنت قائل لي موسى داخل يتساوم دلوقتي ليه هو زعل من حكاية مش همشي معاكم فموسى طماع عاوز يرجع ربنا يمشي معاهم زي الأول مع أنهم عاملين عملة وحشة أوي فقال موسى للرب انظر أنت قائل لي أصعد هذا الشعب احنا من الأول اتفقنا على غير كده أنت قلت لي لما جيت لي في العليقة أول مرة وشفتك خرج شعبي من مصر وأنت لم تعرفني من ترسل معي ما اتفقناش على حد في النص أنت قايل لي هكون معاك بنفسك فأنت ما تسيبنيش في نص السكة ما ينفعش أنت لم تعرفني من ترسل معي يعني انا متفق معاك انك هتكون معايا في كل خطر وانا بصعد الشعب ده وانت قد قلت عرفتك باسمك يعني انت قايل لي انا عارفك باسمك ومختارك وهنفضل اصحاب وهنمشي مع بعض طول المشوار ده ايه اللي يعني هتغير ليه كلامك يا رب دلوقتي ووجدت ايضا نعمة في عين عيني يعني بقينا حبايب وصحاب حلوين فالان ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك الحتة دي غريبة شوية هو وجد نعمة ولا ما وجدش طب امال ايه لكي اعرفك فاجد نعمة فاكرين الكلمة بتاعت يوحنا واحد لما يقول نعمة ايه نعمة فوق نعمة أصل الحكاية في العهد الجديد أو في عشرة ربنا ملهاش حد أجد نعمة ونعمة فوق نعمة فوق نعمة والحكاية ما توقفش ودي هيشرحها بولس كمان شوية في كورنثوس لما يقول إيه من مجد إلى مجد فالعلاقة مع ربنا وفي رؤية وجه ربنا الموقف لا ي... ما بيقفش عند حد شوفوا موسى بقى يكلم ربنا وجها لوجه حاجة عجيبة ما نعرفش نفهمها دي ده قبل التجسد يعني ايه فقال له انت قلت لي انا لقيت نعمة في عينيك طيب خلاص نكمل زي ما اتفقنا عرفني طريقك برضو حاجة غريبة انت لسه هتسأل عن طريق ربنا وانت بقيت 100 سنة يا راجل يا عجوز ده انت شفت ربنا مرات ده انت ماسك اللوحين اللي كتبهم بايده علمني طريقك برضو بتفكرني بكلمة ربنا يسوع في يوحنا 17 لما يقول عرفتهم اسمك وايه وسأعرفهم طب ما كفاية اللي عرفوه لا الحكاية ما بتخلص عرفتهم وسأعرفهم وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك فالحكاية ما بتخلص معرفة ربنا دي بحر ملوش آخر احنا كلنا حاطين رجلنا في الرملة لسه محدش فينا حتى خد غطس لسه بدري وانظر ان هذه الامة شعبك شوفوا موسى بيقول له ايه قال له بص الناس دول مش بتوعي دول بتوعك انا ماليش دعوة بيهم وبعدين فقال ربنا بقى طبعا بيتأثر قوي بموسى ربنا طيب جدا اتنين كبار مع بعض ربنا أزلي طبعا إنما موسى شيخ عجوز بس قلبه حلو قوي فبيدل على ربنا يقول له احنا ما اتفقناش على كده وانت اللي قايل لي شيل الشيله دي ثم ان الناس دول شعبك وما تسيبنيش في نص السكه فقال له وجهي يسير فأريحك قال له يعني أنا همشي أهو من بعيد وتمشي ورايا شوفوا بقى ال- الدلع خلي بالكم قال لي قال له وجهي يسير اديك شايفنا اهو ادينا شايفين بعض انا همشي وهم يمشوا ورانا من بعيد فقال له ايه فقال له ان لم ان لم هي ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هن فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله يعني إيه يعني حاضر يا سي موسى من شوية فداهم لما وقف قال له إن كنت تفنيهم شيل اسمي من عندك قال له خلاص مش هفنيهم المرة دي بس هم ليهم حساب عندي وبعدين المرة دي رجع يقول له إيه تمشي معانا مفيش حاجة اسمها تسيبنا في نص السكة ولا ملاك أنا عاوزك أنت قال له خلاص إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هون ما كنتش تمشي وسطينا ويبقى كلنا شايفينك ما ما تخليناش نتحرك منها مش عاوزين كنعان احنا عاوزينك انت تبقى معانا وراضي عننا فقال له ايه انا كمان الموضوع ده افعله لانك وجدت نعمة في عيني شوفوا النعمة دي يعني قد كده بيطلب طلبات صعبة بيك- بيغير كلام ربنا الراجل ده ولا ايه كان هيفنيهم ورجع ما فناهمش وكان على الاقل هيبعت ملاك ويسيبهم ما يمشيش وسطيهم هيمشي وسطيهم دلوقتي عشان خاطر موسى عشان كده شوفوا كلمة وجدت نعمة دي كلمة مفتاح الشفاعة فكرة الشفاعة اللي الناس مش قابلاها دي موسى هنا شفيع ليه لأنه وجد نعمة مين أكتر حد وجد نعمة العقل عشان كده لأنها وجدت نعمة في عينين ممتلئة نعمة بنسميها كده تفوقت حتى على موسى شوفوا دالة موسى قد إيه بيغير مسار تاريخ موسى بشفاعته طبعا العذر أكتر لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك يعني إيه هي عرفتك باسمك يعني المعرفة بقت شخصية قوي وبقيت أنا شايفك وأنت شايفني يا موسى وعارفك وأنت عارفني وبقينا بتوع بعض فقال خلي بالكوا ده الموقف مخلص موسى طبعا فرحان قوي قاعد يحكي مع ربنا وجها لوجه قال له ما توريني مجدك بقى ده طماع قوي قال له أرني مجدك كلام طبعا مهما اجتهدنا في تفسيره الحق قبل ما أقوله يعني مش ممكن نستوعبه ده عاوز واحد يدخل مع موسى خيمة الاجتماع ويحضر اللقاء ده لأنه صعب التخيل يعني عاوز يشوف ايه تاني ده قبلها بكم سطر بيقول يكلم الرب موسى وجها لوجه طب ايه مجد تاني اللي هيشوفه ده معناه انه من مجد الى مجد ومن رؤية لرؤية ومن اعلان لاعلان ومن عمق لعمق وحاجة ملهاش اخر فقال ارني مجدك فقال ربنا بقى اجيز كل جودتي قدامك وانادي باسم الرب قدامك واتراءف على من اتراءف وارحم من ارحم يعني ايه قال له انا هعدي من قصادك وانت عارفني اله رحمه وإله رأفة هتشوف إيه تاني وهتعرف إيه تاني واسم ربنا خلي بالكوا حكاية اسم ربنا دي اسم ربنا في رؤية مجد ربنا عشان كده كنا بنتكلم عن تدريب صلاة يسوع اللي عاوز يشوف مجده يسمع اسم ربنا ينادي اسم ربنا وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش مش هتستحمل يا موسى قال له مش هتستحمل انت لسه في الجسد الجسد مهما كان له محدوديته ما تقدرش تبص عليا مش هتقدر انما موسى طماع جدا عاوز يشوف ربنا في مجده زي اللي هنشوفه في السماء دلوقتي وهو عايش فلا يراني الانسان ويعيش دي فكره لا يراني الانسان ويعيش مش لان ربنا هيفنيه لان الانسان المحدود بالجسد لا يحتمل رؤيه الله في مجده واخدين بالكم عشان كده السفر ايوب يقول ايه وبدون جسدي ارى الله في ايه تقول كده يعني لما اخلع الجسد هقدر اشوف ربنا ويوحنا الرأي وهو عجوز يقول لنا ايه يقول الان نحن اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكننا نعلم انه متى اظهر سنكون مثله لاننا سنراه كما هو ده في السماء وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه يعني بنحضر نفسنا لليوم ده انما هو موسى مصر اليوم ده يجي دلوقتي ويشوفه دلوقتي يشوفه دلوقتي يبقى لازم يموت وهو لسه وراه شكر فحيا ربنا فقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز حد فاهم حاجة ولا أنا عشان ما تتعشموش هقول لكم اللي أنا على قد ما فهمه لأنه ده سر الحي من أسرار عمق العلاقة بين ربنا وإنسان حاجة عجيبة قال له خلاص هفرجك على حاجة محدش شافها بس ايه هحط ايدي على عينيك لا تتحرق يعني ايه هحطك في نقرة من الصخر كده في جبل صخري احطك في نقرة من الصخر وبعدين اجتاز قصادك واسترك بيدي حتى اجتاز كل ده عارفين ليه لان موسى كانسان يحمل خطية وكأن ربنا لو لمس الخطية يحرقها فربنا لازم عشان يمنع تأثير الخطية منها تتسبب في حرق موسى لازم حتة الصخرة والنقرة والستر خلي بالكم الصخرة دايما هي ايه المسيح ده بولس قالها كده علانية الصخرة كانت المسيح قال له لازم تدخل في الصخرة عشان ما تموتش عشان تشوفني وما تموتش فاهمين عشان تشوفني وما تموتش لازم تبقى جوه الصخره تدخل جوه الصخرة ومش في الصخرة تبقى في نقرة في الصخرة يعني ايه حتة التواضع بقى عشان تدخل تستخبى جوه المسيح لازم تبقى النقرة دي يعني التواضع عاوز تشوف مجد ربنا خليك متواضع طول ما انت منفوخ هو تدخلش في نقرة كده مش هينفع ادخل في نقرة في الصخرة وبعدين استرك بيدي يعني انا هغطي على كل ضعفك وتقصيرك وخطاياك والغفران ده كله عشان تقدر تتمتع بمجد الله يمكن بعد اللحظة دي وش موسى نور فاكرين حكاية موسى لما ينزل بعد كده من بعدها غالبا بقت كده بقى لما ينزل للناس الناس مش قادرة تبص في وشه عشان اللقاء الغامض ده يكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخر وأسترك بيدي حتى أجداث ثم أرفع يدي فتنظر ورائي أما وجهي فلا يرى طب بس انت كده لخبطتنا يا رب احنا لسه الصبح شايفين يعقوب قال ايه لاني نظرت وجه الرب ونجيت نفسي فسمى المكان حتى سنوئيل يعني رأيت الرب طب ايه يعقوب شاف ربنا طب موسى مش قادر يشوفه ما هو حتى شاف ربنا دي طلعت درجات واخدين بالكم شاف ربنا دي درجات ربنا موجود في الطبيعة كم واحد شايفه هي درجات ربنا موجود واضح في الكتاب كم واحد شايفه في واحد يشوفه في واحد يشوفه نص نص زي النظر يا جماعة في واحد لابس نظارة قد كده ماينص عشرة وواحد نظره حلو واخدين بالكم فحكاية رؤية ربنا دي دي عملية يعني نسبية جدا مرتبطة بالنقرة وبالصخرة وبالستر في حياة توبة مستورة وفي تواضع حقيقي ولازق لربنا يسوع المسيح هتتمتع وتشوف وترى ما لا يرى أما وجهي فلا يرى ولا لا يرى هنا لزائل البشر العاديين ما يقدروش يستوعبوا مجد ربنا الحقيقة أكتر واحد اتكلم عن وجه ربنا داود النبي نفتح مزمور 27 ومزمور 30 خلي بالكم ان المسيح اعلن بنفسه ان الاباء الاوائل شافوه عشان كده احنا نؤمن انه ابراهيم شاف المسيح لما المسيح قال ابوكم ابراهيم راى يومي ونؤمن ان موسى شافه من اول يوم العلقه وهو بيشوفه انما وضوح الرؤية اختلف من يوم بعد التاني دي لسه هيشرحها بولس بقى مالك التأمل في العهد القديم هيشرحها حكاية ان الموضوع غويط قوي وداود شافه في تأملاته وسليمان شافه في السهرة اللي سهرها وهو بيطلب الحكمة ناس كتير قوي شافت ربنا لكن يا ترى شافوه ازاي يعني هم شافوا ظهور من ظهورات المسيح هل لبعضهم ظهر زي التجلي بأي شكل ما نعرفش لكن المسيح ظهر لناس كتير وشافوه ناس كتير ندخل في مزمور 27 يقول ايه الرب نوري وخلاصي حافظين انتوا ده ممن اخاف الرب حصن حياتي اللي عاوز يفتحه في الاجبيه او الانجيل ممن ارتعب عند اقتراب الاشرار مني لياكلوا لحمي مضايقيه واعدائي عصر وسقط ان نزل علي جيش لا يخاف قلب ان قام علي حرف في ذلك انا مطمئن خلي بالكم بقى من اللي جاي ها واحدة سألت من الرب فاكرينها هي بتاعت موسى قال له ايه بعد كل ما قال له حاضر حاضر حاضر قال له فاضل طلب أرني مجدك عاوز اشوف وشك خلاص لما الواحد يقرب من ربنا لا يطلب عمر ولا يطلب اكل ولا يطلب صحة ولا يطلب عيال ولا يطلب خلاص كل الكلام كلام فاضي يقول له عاوز اشوفك بقى يا رب عاوز اجي السما بقى ارني مجدك ارني وجهك فهنا داود وصل لدي قال له واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي ليه طيب يعني هو ما عندكش بيت تقعد في الكنيسة تعيش لا لكي أنظر إلى جمال الرب هيشوف وأتفرس في هيكله لأنه خلي بالكم الكلام قريب من اللقاء اللي فات يخبئني في مظلته ها نقرة الصخر ماشي في يوم الشر يسترني هي نفس التعبير بستر خيمات يبقى مع التوبة والغفران والنقرة بتاعت التواضع والوحدة بتاعت المسيح بل ده جسد والدم تشوف مجد ربنا على صخرة يرفعني لا ده دا داود مذاكر موسى ده غششها حتة بحتة فقال انا مش عمليش غير رغبة غير كده ادخل بيت ربنا واقعد باصص له طول الوقت هتعمل ايه قال لانه هيخبيني جواه في يوم الشر هيسترني بستر خيماته على الصخرة هيرفعني على المسيح هيحطني عشان اقدر اشوفه والآن يرتفع رأسي على أعدائي مش عاوز حاجة تاني من الدنيا فأسبح في خيمته ذبائح الهتاف أفضل أسبح للأبد أغني وأرنم للرب ده لسه ما خلصتش ده احنا لسه داخلين على الوجه استمع يا رب هو طبعا فهم الحتة دي فقال له اسمع بقى يا رب أنا مش عاوز حاجة خالص بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي لك قال قلبي أنت قلت اطلبوا وجهي يعني ربنا بيقول اطلبوا وجهي فداود قال له ايه وانا بقول لك وجهك يا رب اطلب يعني اتاري الطلب ده بيعجب ربنا لما تقول له يا رب أنا مش عاوز غير وجهك أتردى وجهك عاوز وشك قصاد عيني على طول إن لم الحتة بتاعت موسى اللي عجبت ربنا إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعد مش هتحرك من مكاني ما كنتش أشوفك قصاد مني فقال له أنت قلت اطلبوا وجهي وأنا بقول لك وجهك يا رب أطلب فلا تحجب وجهك عني بدل أنت عاوز كده وأنا بطلب منك كده لا تحجب وجهك عني لا تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاص أبي وأمي تركاني أما الرب شوفوا الحتة دي يضمني يضمني حتى في ترجمة يعني نفس فكرة الصخرة كده تدخل في عبه بقى تستخبى يعني يحتضني في مزمور تاني اللي جاي ده يقول أعظمك لأنك احتضنتني مش بس شايف وشه داخل في حضنه علمني وهكذا بعد كده نقلب صفحتين كده ونشوف مزمور 30 أعظمك يا رب ده برضه على فكرة في مزمور الثالثة اللي فات كان في مزمور باكر بنقوله كل يوم الصبح عشان لما نقوله واحنا بنصلي بقى باكر نبقى عاوزين نشوف ربنا تيجي الصبح كده تقول له انت النور الحقيقي عاوز اشوفك يا رب عشان كده تلاحظوا في صلاة باكر بنقول ايه اضئ علينا بنورك في تعبيرات كده في التحليل مرتبطة بحكاية وش ربنا وفي الثالثة برضه بنقول أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي يا إلهي استغثت بيك فشفيتني أصعدت من الهاوية نفسي أحييتني من بين الهابطين في الجب رتنموا للرب يا أتقياء واحمدوا ذكر قدسه لأن للحظة غضب حياة في رضاء عند المساء يبيت البكاء هم كان عادة القديسين طول الليل يقدموا توبة وعلى الصبح الصبح يتعزوا ويفرحوا فيقولوا عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح الترنم يعني اللي يدخل ليلته كده ويقدم حساب عن نفسه ويتوب لازم يصحى الصبح مبسوط جدا وفرحان بالحياة مع ربنا أنا قلت في طمأنينتي يا رب لا أتزعزع إلى الأبد يا رب برضاك ثبتت لجبلي عزا حجبت وجهك فصرت مرتاعا أو بتعبير اليونانية يقول لك صرفت وجهك عني فصرت قلقا إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع كأنه عاوز يقول إيه أنا مرة شفتها في طفل وأبوه طفل دلوع شوية بتاع سنة ونص سنتين وأبوه شايله وبعدين بيقول له ما ما تقطعش الورد فبص لعين أبوه كده أطفال عيال يعني مش إيه قام شد الورقة وقطعها اما ابوه كل اللي عمله نزله من ايده وتدور كده بس الولد قلب الدنيا عياط وصريخ وبتاع ازاي وازاي ينزله من ايده ويديله ظهره فاهمين الفكرة اللي واخد على الدلع والحضن ويشوف وش ربنا ما يستحملش حكاية صرفت وجهك عني لما يحس في لحظة انه مش شايف ربنا قصاده لو مش ع... مش لاقيه يبقى مش هايج مش مستحمل فهنا نفس التعبير يقول حجبت وجهك فصرت مرتاعا او قلقا اليك يا رب اصرخ الى الهي اتضرع ما الفائده من دمي اذا نزلت الى الحفره يعني انا كده هروح جهنم لو انت لو انا مش شايفك وانت مش شايفني ومش باصص عليا هضيع هل يحمدك التراب او هل يخبر بحقك استمع يا رب وارحمني هو كل اللي بيطلبه ايه طلبت وجهك يا رب انا عاوز يرجع يبص عليا تاني كل اللي عاوزه عاوز اشوف وشه تاني حولت شوف على طول ما دخلناش حتى على المزمور اللي بعده عمال يصرخ اهو ويصوت ويعيط زي العيال المزمور بتاع الايه اللي على وراها تقول ايه حولت نوحي الى رقص لي على طول كده طبعا اللي عاوز يشوف وش ربنا ويزن وما يستحملش انه ما يبقاش ربنا قصاد عينه قلبه يرقص من الفرح حللت مسحي ومنطقتني فرحا كل ده عشان شايف وش ربنا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك عاوزكم تطلعوا كلمة وجهي أو وجه الرب من المزامير لو كتير قوي كلام داود بالذات شوفوا الآية اللي بتقول أنت قلت اطلبوا وجهي ونقول له مع موسى إن لم يسر وجهك لا تصعدنا يقوم ربنا يجاوب يقول ايه وجهي يسير فها أريحك عشان كده اللي ده الراحة الروحية الإحساس بحضور ربنا مظلة الحب الإلهي حضن ربنا ما يستحملش يبعد عنه ما يقدرش يبعد يبقى خايف في حاجة غلط في حاجة ناقصة واحد تاني ده الكلام ده اسمه أشعية 54 يقول إيه ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد مين العاقر التي لم تلد النفس الخيبانة اللي مليانة خطية اللي زي حالتنا اللي ما كان لهاش رجاء أبدا لا تشوف ربنا ولا تعرف ربنا عاقر ما عندهاش أولاد ما عندهاش ثمار أو الكنيسة اليهودية القديمة اللي ما بتطلعش حد عدل ليس بار ليس ولا واحد ما عندهاش عيال محترمين عاقر ترنمي بقى هتجيبي بدل العيل عيال ملهمش آخر يبقى النفس البعيدة لما تقرب من ربنا ما تبقاش عاقر أو الكنيسة بتاعت العهد الجديد مليانة أولاد أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض يعني عمرها ما جربت مخاض الولادة إيه رأيك إن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل المستوحشة دي اللي هي إيه المهجورة يعني يعني اللي ما عمرها ما ارتبطت بعريس ولادها هيبقوا أكثر من ولاد اللي متجوزة يعني إيه يعني النفس العذراء النفس اللي حبت ربنا وارتبطت بربنا هي ما ارتبطتش ببعل ببعل زبول بشطان بوثن بدنيا ارتبطت بربنا ولادها ثمارها يكونوا اكتر كتير قوي من خيرات الدنيا دي كلها اوسعي مكان خيمتك وسعي وسعي على نفسك العيال مش هي مش هيكفوا ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي ما تمسكيش ايدك كده وسعي هيجي كتير هيجي خير كتير قوي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك لأنك تمتدين لليمين واليسار ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خاربة لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين كلام مشجع أوي فإنك تنسين خزي صباك وعار ترملك لا تذكرينه بعد لأن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه النهارده جوزك مش بقى الشيطان ولا الكلام الفاضي لا ده رب الجنود اسمه نفسه ووليك قدوس إسرائيل إلى الأبد إله كل الأرض يدعى لأنه كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب يعني يوم ما ربنا دعانا كنا زي المرأة المهجورة الحزينة وكزوجة الصبا إذا رزلت قال إلهك شوفوا بقى ربنا قال إيه لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة سأجمعك جت لحظة كده ساب فايه اتبهدلت بقى في اللحظة دي هاجت وعيطت وصرخت ورفصت وعملت كل ال... فابتدى يلمها تاني بالمراحم بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة تاني اهي نفس المعنى قال لها ده انا دورت وشي عنك لحظة انما اللحظة دي جننتها النفس اللي خدت بقى انها تلزق لعريسها ما تقدرش تبعد عنه لحظه تبقى ما تستحملش لحظه كده تبعد عن ربنا ابد تخاف جدا ما تستحملش الخطيه اللي تطفي روحها دي وتخلي ربنا يختفي من قدام عينيها ما بتبقاش مستحمله نفسها وبإحسان أبدي أرحمك يعني حتى لو دورت وش عنك لحظة ما تخافيش هتلاقيني أرجع لك برحمة أبدية بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب لأنه كمياه نوح هذه لي يعني إيه مية نوح دي أصل أكتر مية ممكن يعبر عنها ليه فيضان غطى الدنيا كلها فلا إيه رأيك الإحسان والرحمة اللي جايلك ده أكتر من مية نوح كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت ألا أغضب عليك ولا أذكرك الدلع بقى خلاص مش مش هنزلك من إيدي تاني خلاص ما تعيطش بقى فاهمين إزاي خلاص فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب إذا العهد القديم شوفوا في حاجات عجيبة إزاي في عمق إزاي احنا فاكرين ان الحب كله والعشرة والعمق في العهد الجديد اللي بقى مش فاهمين حاجة دول ناس وصلوا ان هم بيتغزلوا بربنا وبيتلذذوا بعشرته ومش عاوزين غيره ومصرين يشوفوا وشه و... وربنا بيكشف لهم من مجد إلى مجد ومن عمق إلى عمق عشان كده نختم بقى بولس الرسول وهو بيتأمل في الناس دول في كورنثوس الثانية إصحاح ثلاثة دي مهمة للخدام الإصحاح ده كله يعني إنما أنا عاوز حتة واحدة بس يقول من عدد أربعة لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد يعني ربنا شوفوا انتوا كلكم خدام عهد جديد راسكم براس موسى دلوقتي وداوود والناس المحترمة دي آه لا الحرف بل الروح ده احنا عندنا امتيازات اكتر كمان لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي فإن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة اللي هي خدمة مين؟ موسى ما هو كان اللي مستلمه آخره إيه؟ آخره حجرين ربنا كاتبهم إنما إحنا آخرنا إيه؟ لا ده أولنا جسد ودم على المذبح فاهمين إزاي؟ تابوت العهد ما يجيش جنبهم حاجة ده إحنا المسيح له المجد حاضر وسطينا على المذبح فبيقول إن كان خدمة الموت ليه سماها موت هنشوف المنقوشة بأحرف في حجارة حصلت في مجد يعني بالرغم ان هم كل اللي طايلين وحجرين من ربنا كاتبهم بايديه والحكاية حرفية انما وشه نور لانه ده بيشتغل مع ربنا وبيكلمه حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل يعني ايه حتى موسى هيموت مش مهم انما وشه نور طبعا لانه شاف ربنا وقرب منه فكيف لا تكون بالاولى خدمه الروح في مجد احنا المجد اللي معروض علينا اكتر لانه ان كانت خدمه الدينونه مجدا لان في الاخر كل الخدمه دي يعني موسى طلع له بنفرين في الاخر اللي دخلوا كنعان يشوع وكالب بن يفتح القلب اللي في يسوع ده اللي طلع بيه الباقيين كلهم هلكوا في السكه حتى موسى ما وصلش انما موسى رايح طبعا عن يمين المسيح ان كانت خدمة الدينونة مجدا فبالاولى كثيرا تزيد خدمة البر يعني شوف المسيح هنا عمال يبررنا ببلاش في العهد الجديد انما في في القديم كله كان مدام في مجد فان الممجد واحد يقول الله طب ما وشنا مش بينور ليه بعد التناول ده احنا المفروض بقى نفرقع بقى يعني يعني ان كان موسى نور لمجرد كلمه من بعيد ده احنا المفروض انابل ذريه بقى فيقول ربنا شاف انه مش هينفع نتمجد بالطريقه دي خلاص يعني من هذا القبيل بهذه الطريقه خلاص مفيش مجال نتمجد بالطريقه دي اكتر من كده فيقول ان الممجد لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق يعني لو طلع لنا جناحات مش كفايه لو بقينا بنفرقع كده مش كفايه طبعا عشان يعبر عن اللي احنا فيه فالمجد مكتوم جوانا لانه ان كان الزائل في مجد في الاخر الخدمه دي زالت وموسى مشي فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد فاذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهره كثيره ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو اسرائيل الى نهايه الزائل يعني شوفوا هما ما كانوش قادرين يبصوا على وشه اللي هو انعكاس من مجد ربنا لما احنا بقى شايلين ربنا جوانا يعني الشمس هي اللي تختشي مننا المفروض فيقول بل اغلظت اذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءه العهد العتيق باقي غير منكشف لغاية دلوقتي هم مش فاهمين حاجة في برقع يعني ايه يقروا قد ما يقروا انما مش شايفين المسيح اللي في العهد القديم فاهمنا البرقع باق غير منكشف يعني ايه بتاعت الصبح دي لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لكن يبطل فين البرقع يبطل في المسيح في الصخرة لو دخلوا الصخرة يتشال البرقع يشوف المسيح الذي يبطل في المسيح ولكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع وأما الرب فهو الروح احنا بقى المسيح ساكن فينا بالروح القدس دلوقتي وحيث روح الرب هناك حرية بقينا نكلم ربنا بحرية ونحن جميعا ناظرين مجد الرب فاكرين أرني مجدك ايه رأيكم كلنا دلوقتي بنشوفه بمستوى أكبر من موسى بس داخلي واللي يفهم واللي يدرك نحن جميعا دلوقتي كلنا براس كهنة العهد القديم وأنبياء وقديسين ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف من غير برقع كما في مرآة يعني بقينا باصين عليه وجها لوجه نتغير إلى تلك الصورة عينها كل ما تصلي وتقف قدام ربنا وقدام نوره تلاقي نفسك عمال انت كمان تبقى شبهه من غير ما تحس نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد عرفتهم اسمك وإيه وسأعرفهم نعمة فوق نعمة الموضوع ملوش آخر من مجد إلى مجد كما من الرب الروح ده شغل ربنا بقى يدخلك البحر بقى تقعدش تتمشى على الشاطئ تاني ولا تغوط برجليك ولا اللي شافه حسقيال يمشي خطوتين المية تبقى للركب وبعدين الحقوين وبعدين صدره وبعدين رقبته وبعدين يقول لك بحر مياه لا يمكن عبوره بقى تدخل بقى ايه على الأبدية هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلت لإلهنا كل